السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك يا ربنا ومولانا وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد طيب اخواني واحبابي في الله ربنا يبارك فيكم يا رب ودايما الواحد في هذه اللقاءات بيستشعر الفرح الشديد جدا وبيبقى فرحان باللقاء ده يعني والله يا جماعه ما تعرفوش اللقاء ده غالي عندنا قد ايه ولو خيرت ما بين هذا اللقاء وما بين مليون جنيه لاخترت بلا تردد لاخترت بلا تردد هذا اللقاء والله يعني يا شباب انتوا دم قلب الاسلام واغلى ثروه في الدنيا كلها واكتر حاجه لو النبي عليه الصلاه والسلام جه مش هيفرحوا قدكم والله قد الناس الشباب المقبل على طاعه ربنا المقبل على نصره شريعه ربنا المقبل على امتثال سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتوا غاليين عندنا يا شباب عشان كده يعني لازم ندعي لكم في الاول كده ونقول لكم دعوه كده بتحبوها يعني دايما ونقول لكم ربنا يجوزكم يا شباب ايه يا عم انتوا متجوزين ولا ايه انتوا في الجامعه بتبقوا مصهللين انتوا مكسوفين هنا ولا ايه ربنا يبارك فيكم يا اخوانا ولا مش كله في الجامعه يلا ربنا يسددكم ويحفظكم ويفتح عليكم يا رب ويبارك في اهل اسكندريه اجمعين ويجعل هذه البلده دايما عامره يا رب بحب الاسلام ونصره سنه النبي عليه الصلاه والسلام ربنا يبارك فيكم وبعد ربنا يجوزكم يا شباب الدعوه الثانيه الحلوه بالذات الايام دي ايام الامتحانات ربنا ينجحكم يا شباب يا رب من غير ولا ماده يا رب عارفين اللي قال لزميله روح هات لي النتيجه وقولها لي على البيت فقال له طيب البيت والدك ووالدتك يعني ما ينفعش اقولها لك كده من غير اي سين بيني وبينك يعني لو لقيتك شايل ماده اقول لك ايه قال له لو لقيتني شايل ماده قول لي محمد بيسلم عليك قال له طب لو طلعوا مادتين قال له قول لي محمدين بيسلموا عليك فشويه واتصل بيه امه محمد كلها بتسلم عليك ف... فانتوا يعني امه محمد كلها بتسلم عليكم بس ان شاء الله وانتوا ناجحين باذن الله واخواني في الله لو في نمل وفي سكر النمل هو اللي هيروح للسكر عشان كده في اي مكان انتوا فيه احنا اللي هنجيلكم احنا النمل وانتوا السكر ربنا يسددكم ويفتح عليكم وينصر بكم الاسلام وينصر بكم شريعته يا رب اما بعد تحبوا نتكلم في ايه بقى يعني خلينا ناس ايه يعني خلينا ناس كده ايه يعني اه يعني آه تحبوا نتكلم في ايه ممكن نتكلم عن الجنه ها مين اللي موافق وممكن نتكلم عن علو الهمه ها وعلو همه اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام ها في ناس بدات ترفع ايديها في الموضوع ده وممكن نتكلم ده عن الثالث ولا علو الهمه الله اكبر الناس يا عم الناس عايزه تسخن وممكن نتكلم عن النار ايه رايكم نتكلم عن النار يا جماعه ربنا يبقى حدش مفيش حد موافقه خالص طيب نتكلم يا اخواني عن علو الهمه اللي يعني ربنا يسددكم فعلا الموضوع ده خطير جدا والموضوع ده فعلا في بيت ربنا وفي بلد عظيمه زي اسكندريه بلد عالميه يعني بلد مش على قد مصر يعني يعني المفروض همم اهلها تبقى همم على قد نصره الاسلام في العالم لان يعني قام رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي الوقت بيعتادوا عليه فيلم في امريكا ربنا ينصر دينه ويعز نبيه عليه الصلاه والسلام فالنبي خارج مره لقاه واقف فقال له سلني يا ربيعه اطلب حاجه يا ربيعه تخيل محافظ الاسكندريه بيقول لك سلني اطلب اللي انت عايزه هتطلب شقه من الحكومه مجانيه هتطلب محل تبدا بيه مشروع في حياتك هتطلب اعانه تبدا بيها مشروع تخيل رئيس الدوله بيقول لك سلني ربيعه يا شباب كان من اهل الصفه ربيعه يا شباب لو كلكم روحتوا اللي بيقوى ما عندوش بيت يروح ليه ربيعه يا شباب ما كانش عنده حتى حذاء يلبسه في رجليه من اهل الصفه اللي هو كان يا دوبك لا يملكون الا ازار ورداء ضيوف الاسلام ربيعه يا شباب ما كانش متجوز لانه لا يجد ما يتزوج به ربيعه يا شباب لو ما حدش عزمه على العشاء ما هينام من غير عشاء لانه كان لا يملك قوت يومه ربيعه النبي بيقول له سلني يا ربيعه فاذا بالاجابه العجيبه الاجابه اللي مليانه علو همه الاجابه اللي مليانه يقظه اسالك مرافقتك في الجنه يا نهار ابيض في همم كده يا اخواني في همم كده يا رجاله في همم كده اسالك مرافقتك في الجنه ايه الهمه دي يا ربيعه النبي قال له او غير ذلك عليه الصلاه والسلام يا ربيعه اطلب اطلب اطلب من اي حد يديك اوضه تسكن فيها اطلب ان انا اشفع لك ان حد يجوزك بنته اطلب ان انا اديك فلوس تاكل بيها. اطلب ان انا اجيب لك حذاء تلبسه في رجليك يا ربيعه او غير ذلك قال والله لا اسالك غيرها هي دي حلم حياتي يا رسول الله هي دي اللي لما بحط راسي قبل ما بنام بحلم بيها يا رسول الله ان انا ابقى معاك في الجنه ان انا ابقى من اهل الفردوس الاعلى عارفين يا شباب بيفرلي هيلز بيفرلي هيلز في القاهرة مكان مليان فلل تروح للغفير بتاع تقول له الفيلا دي بكام يقول لك بخمسة مليون والفيلا دي بعشرة مليون والفيلا دي بتمانية مليون ليه يا عم ده الفيلا بالبنى بالارض اللي اتبنت عليها ما تجيبش نص مليون يقول لك لا اصل انت مش فاهم ده انت جارك من الناحية دي الوزير الفلاني وجارك من الناحية دي الاعلام الفلاني وجارك من الناحية دي راجل الاعمال الفلاني تقول اه يبقى ده مش تمن الفيلا ده تمن الجيرة يا شباب إذا كان هذا ثمن جوار مخلوق في الدنيا فما ثمن جوار رسول الله في الفردوس الأعلى عليه الصلاة والسلام قال له اسالك مرافقتك في الجنه علو هم يا شباب مين فيكم كده يا جماعه النبي عليه الصلاه والسلام يروى قاعد مره في المعسكر كده في جهاد مع الصحابه فكي جاسوس من المشركين وبدا يتلصص عليهم فلما بدا يتلصص اتكشف فالنبي عليه الصلاه والسلام عرض الجنه في مزاد علني الجنه اتعرضت في مزاد علني كذا مره في السيره يا جماعه لما النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه احد قال من يردهم عنا ولاؤه وله الجنة الصحابة قطعوا نفسهم أمام سيوف المشركين عشان عرض الجنة في مزاد علني الجنة اتعرضت في مزاد علني المرة دي برضه النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم من يأتيني به وله الجنة أول ما النبي عليه الصلاة والسلام قال وله الجنة أول ما النبي قال إن العمل ده بيجيب الجنة الصحابة انبعثت جواهم طاقات رهيبة طلع ثلاثة يجروا ورا المشرك طلع واحد معاه فرس زيه زي المشرك وطلع صحابي معاه ناقة أقل سرعة وطلع وطلع صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ثالث لا معاه فرس ولا معاه ناقة ولا معاه أي حاجة ولكن كان صحابي في غاية السرعة طلعوا الثلاثة يجرم ورا ذلك المشرك بعد شوية اللي معاه ناقة يئس قال لك أنا لا يمكن أحصله والمشرك طبعا ده هيتقتل لو اتمسك فطاير على طول شوية واللي معاه حصان بدأ بدأ يتعب وبدأ يحس إنه مش هيحصله والصحابي اللي طالع على رجليه كل ما يجي يتعب كل ما يجي يقع في الأرض يقول إيه ده إنها الجنة يا سلمة إنها الجنة يا سلمة قم يا سلمة كان سلمة من الأكوع رضي الله عنه كان صحابي معروف بقوة سرعته كل ما يجي يقع إنها الجنة يا سلمة مين يا جماعة مين يا شباب لما بيتعرض لموقف فتن لما بيبقى قاعد على النت ويلاقي فجأة كليكاية جات له هو عارف لو ضغط عليها هيفتح ايه وهو قاعد قدام قناة بزرار على الريموت يدخل الجنة وبزرار يدخل النار يا جماعة ما في قنوات ما انتش عارف ايه اللي هيحصل بعد كده لما تدخل عليها مين يا شباب لما بيتعرض عليه فتنة بيقول انها الجنة انا لازم اصبر عشان الجنة انها الجنة يا سلمة شوية واللي معاه حصان يئس وفضل المشرك بالحصان بتاعه وسلمة بن الأكوى على رجليه المشرك بعد فترة بص وراه ما لقاش حد لقى شجرة أمربت فيها الحصان وقعد يستريح أخيرا وسلمة ما بيقعدش إنها الجنة يا سلمة طلع سلمة يجري لقى المشرك من بعيد فطار وانقض عليه وهو يطوقه بذراعه ويقول تعال يا جنتي تعال يا جنتي وهو رايح المشرك بيقول له تعالى يا ايه يا جنتي مين اللي وهي بتلبس حجاب امهات المؤمنين ونازله الجامعه الصبح تقول تعالى يا جنتي مين يا جماعه وهو رايح المسجد كده في صلاه الفجر ومعظم الناس نيام للاسف يقول للمسجد تعالى يا جنتي مين يا شباب اللي هو مروح قبل ما ينام وبيقرا ورد القران بتاعه او بعد الفجر بيقرا ورد القران يقول للمصحف تعالى يا جنتي مين يا اخواني اللي مقدر قيمه اخوه وصحبه اخوه نازل الجامعه يلاقي اخوه بيضحك له كده هيتصاحبه في العمل الصالح وفي الدعوه الى النهارده يقول لاخوه تعالى يا جنتي تعالى يا جنتي يا اخواني في الله علو الهمه يا شباب عارفين معاذ بن عفراء اللي قتل ابو جهل في غزوه بدر وهو لسه طفل معاذ كبر يا شباب وبقى راجل واتجوز في حياه النبي عليه الصلاه والسلام يعني وصل سن الزواج في حياه النبي فبدا ي- يعني يتصدق بكل ما يملك في سبيل الله فزوجته كلمت اخواتها يعني خلاص هو بقى عنده اولاد ولازم يعين حاجات فكلمت اخواتها فاخواتها بيكلموه قال لهم كلمه غريبه قوي قال لهم كلمة عجيبة جدا قال لهم أبت نفسي أبت نفسي إلا أن أستتر بكل شيء أجده من النار أنا عايز أعمل حجاب بيني وبين النار في أي حاجة عارفين يا شباب قصة عبد الله بن حذافة السهمي عارفينها يا شباب ها معقولة يا نهار أبيض طب نسأل السؤال تاني أحسن أنا مش مصدق نفسي عارفين قصة عبد الله بن حذافة السهمي ده الواحد بيفخر بهذا الصحابي في كل مكان يا جماعة عبد الله بن حذافة يا جماعة الصحابة اللي بنتعلم منهم علو الهمة يا إخواني يا جماعة قريت مقال زمان كان في الأهرام تقريبا كان اسمه ماذا لو كانت أهرام مانشستر كان الراجل بيقول لك الأهرامات ديت مش موجود زيها في العالم كله اللي في مصر قال لك الأهرام دي لو كانت عند إنجلترا في مانشستر كانت إنجلترا كسبت مليارات سنويا من وراها وإحنا مش عارفين نكسب من وراها فقلت سبحان الله ماذا لو كانوا صحابة مانشستر لو كان أصحاب النبي دول بتوع تاريخ انجلترا وامريكا والله كانوا سوقوا للعالم كله للانبهار بيهم احنا مش عارفين قيمه اصحاب النبي يا جماعه الشباب م- مبهور بسيلفستر ستالوني وهو بيلاعب لاعب made in China اصلا مش مبهور بالبراء بن مالك اللي كان بيرمي نفسه من ورا الحصن عشان يفتح الحصن من جوه الشباب مش مبهور بجين فوندا ولو غسلت وشها وشعرها ما حدش هيبص لها ما هواش مبهور باسماء بنت ابي بكر اللي وهي عندها 17 سنه وحامل في الشهر التاسع كانت بتطلع ساعه ونص على الجبل عشان تودي للنبي في الهجره هو وسيدنا ابو بكر الطعام الشباب مبهور يا جماعه بليوناردو دي كابريو مبهور يا جماعه مبهور يا جماعه بكريستيانو رونالدو مبهور يا جماعه رغم ان هو ممكن يكون لعيب كوره بره الملعب ممكن ما يكونش عنده اي موهبه تانية في الحياه ومش مبهور باسامه بن زيد اول قائد وعنده 17 سنه خرج لقتال الروم يا جماعه احنا عندنا ثروات بس احنا فعلا يا جماعه احنا بنفكر في ايه والصحابه كانوا بيفكروا في ايه احنا عايشين عشان ايه وهم كانوا عايشين عشان ايه عبد الله بن حذافه السهم يا شباب كان صحابي من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام ما تنسوش الاسم ده زي ربيعه بن كعب الاسلمي زي عبد الله بن رواحه ما تنسوش يا جماعه ابطالنا ما تنسوش نجومنا يا جماعه ما تنسوش الانوار اللي بتنور لنا حياتنا يا اخواني ما تنسوش اللي ضحوا بحياتهم عشان انا وانت نطلع مسلمين ما تنسوش اللي نشروا الدين في الارض في 25 سنه الصحابه دول حاجه غيرنا يا اخواني الصحابه دول كانوا ناس عايشين على الاسلام عايشين عشان الاسلام عايشين ابطال بالليل وبالنهار عبد الله بن حذافه السامي كان بيقاتل الروم ايام عمر بن الخطاب اسروا الروم دخلوه في سجن في بلاد الروم ملك الروم هيتجنن هم المسلمين دول انس ولا جن هم المسلمين دول ايه ازاي مش عارفين ننتصر عليهم ده احنا اكتر عدد وعده وكل حاجه هاتولي مسلم من السجون بتاعتنا من الاسرى كلمه اشوف دول انس ولا جن قالوا له ده احنا عندنا صحابي من اصحاب محمد عليه الصلاه والسلام قال لهم صحابي من اصحاب محمد هاتولي جابوا له عبد الله بن حذافه انا عايزك تتخيل يا حبيب قلبي ان انت اللي داخل على ملك الروم انا يا اخواني عايز نتخيل هل ده الثبات بتاعنا احنا عبد الله يتعرض عليه الوقت كل الفتن اللي دم قلب الاسلام شباب الجامعات كثير منهم بعد عن الدين بسببها شوفوا يا اخواني الثبات شوفوا يا اخواني البطوله في الثبات ملك الروم اول ما شافه فبيحسب القصه سهله قال له اترك دينك واتبع ديني واطلق سراحك يلا عايزين نمشيك نمشيك بس اتبع ديني واترك دينك هو مش عارف يعني ايه مسلم original مش عارف خريجه مدرسه محمد عليه الصلاه والسلام عبد الله بن عثمان طبعا حاجه تضحك فملك الروم بدا يساوم يساوم ويتراجع لحد ما وصل معاه قال له اترك دينك واتبع ديني واعطيك نصف ملكي واشركك في النصف الاخر قال له تعالى وانا قاعدك جنبي اهوت هو انتوا ايه ما حدش منكم يتخلى عن دينه الوقت في جنوب شرق اسيا ممكن مسلم يتخلى عن الاسلام ببنطلون جينز الوقت في افريقيا ممكن تلاقي بلد بلد بياخدوا الناس بعيد عن الاسلام بأ- ب- بضرائب معدوده يا اخوانا المسلمين وصلوا لايه عبد الله قال له والله اسمع بقى الكلام بقى المنور بقى والله لو اعطيتني ملكك ملك يا ابو ملك ملك ايه ده كلها فانيه امبارح كنا في زياره المقابر انا والدكتور عبد الرحمن كنا بندي درس في طنطا والمسجد جنب المقابر قمنا قايلين للناس بقول لكم ايه احنا هنقعد نتكلم في المساجد يلا يا عم نطلع رحله للمقابر بعد الدرس طلعنا على رحله للمقابر دخلنا يا جماعه كل حاجه صامته يا اخوانا بقول للناس يا اخوانا اوعوا تتخروا بالمشهد اللي انتوا شايفينه انتوا شايفين سكون بس ما فيش سكون ده كل قبر من دول يا روضه من رياض الجنه يا حفره من حفر النار انتوا شايفين سكون بس النعيم اللي هنا ما فيش مثيل له على وجه الارض والعذاب اللي هنا ما فيش له مثيل على وجه الارض انتوا شايفين مساواه القبور جنب بعض ولكن الفرق ما بين الناس دي وبعض زي الفارق ما بين السماء والارض انتوا شايفين عدد قليل ولكن الناس اللي هنا اكتر من الناس اللي في البلد كلها لو كانت الجثث لا تتحلل ولا تصير تراب وكنا بنفتح القبر نلاقي كل الجثث اللي اندفنت كانت الناس اتفزعت من الاعداد اللي هنا اوعوا تتغروا يا جماعه باللي انتوا فيه قلت لهم احنا دخلنا هنا بمزاجنا في الوقت اللي حبينا ندخل فيه وهنخرج بمزاجنا في الوقت اللي عايزين نخرج فيه باذن الله ولكن افتكروا ان في لحظه هندخل هنا غصب عننا ومش هنخرج غير يوم القيامه وهذه القبور الله اعلم بقى روضه ولا حفره فقال له عبد الله بن حذافه والله لو اعطيتني ملكك وملك ابائك على ان اترك ديني طرفة عين ما تركته مين فيكم يا شباب يقول الكلمة دي يقول لو ادتوني الدنيا واللي فيها لو ادتوني مدع الدنيا واللي فيها عشان ابص بص حرام عشان ابص لمتبرجة عشان ادخل على موقع اباحي عشان اتفرج على قناة كليبات عشان اقف واقف وقفة حرمها الله عشان اخد جرعة مخدرات عشان اصاحب صاحب سوء ينهاني عن طاعة الله عشان اتبرج وابعد عن حجاب امهات المؤمنين والله لا يمكن ولا طرفة عين مين فينا يا امة محمد دينه غالي عنده كده ديننا ليه ما عادش غالي عندنا ليه ما عادش الاسلام غالي على قلوبنا وفي حياتنا عبد الله بن حذافه ملك الروم قال له اذا اقتلك يا عم اقتلني اقتلني هبقى شهيد في سبيل الله قال لهم علقوه واضربوه بالسهام داير ما يدور حواليه بس اوعوا تصيبوه احنا مش عايزين نموته احنا عايزين نكسره عايزين نكسر عزه المسلم بالاسلام عايزين نكسر تمسك المسلم بالاسلام دي خطه الغرب والله يا اخواني اما جيت احلل كلام ملك الروم عبد الله لقيته خطه الغرب مع شباب امه محمد بالحرب فلما ضربوه بالسهام قالوا له ولا تهزت شعره في راسه قال لهم كده طيب احبسوه وجوعوه عطشوه ثلاث ايام لما يبقى هيموت من الجوع والعطش دخلوا عليه خمر ولحم خنزير وشوفوا بقى هيقدر يقاوم ولا لا طب وانت يا ملك الروم مصلحتك ان شباب المسلمين يشرب خمور مصلحتك ان شباب المسلمين يدخل على نص مليون موقع اباحه على شبكه النت مصلحتك ايه مصلحتك ايه ان بنات المسلمين يبعدوا عن حجاب امهات المؤمنين مصلحتك ايه مصلحته ان يبقى اسمنا مسلم في البطاقه بس مصلحته زي ما بقول لكم انه يكسر عزه المسلم بالاسلام فلما فعلوا عبد الله بن حذيفه لو قدامه لحم خنزير بقى مشوي ومتقطع طرنشات على خمر بقى يعني بتفور بقى هو فقال اني لاعلم أن لي رخصة أن آكل من هذا وأن أشرب من هذا أنا لي رخصة ده أنا بموت ولكني لا أشمت أعداء الله في دين الله يا شمتتهم فينا لما بوش يدخل على قنواتنا ويلاقي منظر نساء يعني مش عايزين نوصف وهم يرقصوا يرقصنا وقال لهم ايه ده دول بنات امريكا قالوا لا دول بنات الاسلام قال لهم بنات الاسلام هو المسلمين بقوا كده اضربوا غزه بقنابل الفسفور اضربوا العراق وشقوها ثلاث اجزاء اضربوا السودان واذبحوها الشمال عن الجنوب مدام المسلمين بقوا كده مدام المسلمين بقوا زينا ولكني لا اشمت اعداء الله في دين الله كم مره كم مرة شمتناهم فينا يا جماعة كم مرة شمتهم فينا كم مرة شمتيهم فينا كم مرة يا جماعة شمتوا فينا بسبب معاصينا احنا ملك الروم قال ايه ده هو عامل لي فيها بطل ولا ايه طب احنا هنستعمل معاه السلاح بقى اللي معظم الشباب الوقت ما يقدرش يقاومه كل ما اكلم شاب في اي جامعه يقول انا نفسي التزم بس البنات اعمل ايه كل الشباب يا ابني البنات يا ابني ربنا يا ابني الله يا ابن حبيب قلبي احنا بكلمك في الجنه هو انا بكلمك في بنطلون في فاترينا نفسك تشتريه ومعكش فلوسه ولا في مادتين نفسك تطلع سالين منهم السنه اللي بعدها وشلت لك ماده منهم ولا في فتاه نفسك تتجوزها ولكن اهلها وافقوا على واحد غيرك وانت زعلان يا ابني انا بكلمك في مصيرك في مصيرك ملك الروم قال بس احنا نعمل معاه الطريقه بقى الايه ال- قالوا له ايه قال لهم ادخلوا عليه امراه من اجمل نساء الروم بس هاتوا له واحده من ملكات جمال هوليود بتاعتنا ودخلوه عليه فلما فعلوا خرجت المراه وهي تقول أأدخلتموني على بشر أم أدخلتموني على حجر والله لا يدري أذكر أنا أم أنثى ده ما بصليش ده ما مش عارف أصلا أنا راجل ولا ست يا إخواني في الله بتقول اما ادخلتموني على حجر ايوه لازم قلبي وقلبك يبقى حجر لو الموضوع ده هيبقى جدار بيني وبين بينك, بينك وبين ربنا لو المعصيه دي هتبقى بينك وبين ربنا خلي قلبك حجر عشان ربنا عشان ربنا يا شباب عشان مولانا سبحانه وتعالى عشان عز الاسلام يا اخواني يا جماعه انتوا بتحلموا بايه انتوا نفسكوا في ايه لما بتحط راسك على المخده بالليل بتح... بتحلم ان الدين ينتصر بتحلم ان الستة مليار واحد اللي على غير لا اله الا الله يدخلوا في الاسلام بتحلم ان افريقيا تنقذ من الكفر بتحلم ان فلسطين ترجع والعراق ترجع وجنوب السودان بتحلم بايه احلامك لعز الاسلام ولا لعز النفوس فلما حصل كده ملك الروم قال احنا استنفذنا كل محاولاتنا السلميه ما عادش ينفع بقى مع غير اخر طريقه ايه هاتوا قدر من الزيت المغلي ولعوا عليه وهاتوا اسير قدامه وارموه في الزيت المغلي لما لحمه يدوب وعظمه يطفو هيعرف ان احنا ما بنهزرش فلما فعلوا بكى عبد الله بن حذاف لما لقى اخوه المسلم بيذوب لحمه في الزيت المغلي قال له ايه اتكسرت ولا ايه استسلمت ولا ايه اسمع بقى حبيب قلبي اسمع بقى الكلام اللي كله نور قال له ابكي لاني وذلك الرجل كنا نتنافس في طاعه الله وقد مات موته لا اسبقه بعدها ابدا يا نهار ابيض مين فيكم يا اخواني بيتنافس مع صحبه صالحه معاه مين اللي يواظب على صلاه الفجر مين فيكم بيتناسب بيتنافس مع اخوانه في مين الانشط في الدعوه الى الله مين بتتنافس مع صحبتها مين الانشط في قيام الليل مين يا اخواني بيتنافس مع اخوه في ختمات القران يا اخواني ترجع التنافسات دلوقتي الشباب بيتنافسوا في ايه الشباب بيتنافسوا مين اللي جاب اكتر اغاني للعمراوي او اكتر اغاني للتمراوي او مين اللي مجمع يا جماعه احنا بنتنافس في ايه يا اخوان بنتنافس في ايه فلما فلما يعني ملك الروم لقى كده قال لهم طب ارموه هو بقى في الزيت المغلي فلما جاءوا ليلقوا عبد الله بكى قال له يا عم انت اتكسرت ولا ايه بتبكي ليه قال له ابكي لانه ليست لي الا نفس واحده تموت هذه الموتة في سبيل الله وددت لو أن لي مئة نفس كلها تموت هذه الموتة في سبيل الله ملك الروم طبعا قابل نموذج اتكسر ما هوش عارف يعمل ايه تخيلوا طلب منه ايه طلب منه طلب مضحك جدا اخر طلب طلبه منه قال له طب قبل راسي واطلق سراحك انت هزقتني قدام الوزراء بتوعي وقدام الحاشيه بتاعتي انا بقى منظري اي كلام خالص طب حتى بوس راسي بوسه كده تطلع في الجرايد بكره يبقى شكلي ما اتهزقتش منك يعني رد لي اعتباري عبد الله بن حذافه حسبها كده انا لو جيت ابوس راسك ممكن ارجع فيها ما اقدرش ولكن لو اطلقت كل من معي من اسرى المسلمين افكر وافق ملك الروم وعاد عبد الله بن حذافه بكل اسرى المسلمين الى عمر بن الخطاب فلما علم عمر بن الخطاب بالقصه قال عمر حق على كل مسلم ان يقبل راس ابن حذافه كل واحد فينا لما يقابل عبد الله بن حذافه على حوض النبي عليه الصلاه والسلام يبوس راسه يا جماعه زي ما سيدنا عمر قال لانه رفع راسنا انا بتخيل واحنا رايحين على حوض النبي عليه الصلاه والسلام واحنا رايحين بنجري وعايزين نشرب من ايد النبي ونلاقي واحد شايل كبده وكبده متقطع وبيجري ده مين ده ده حمزه اللي فقد كبده في غزوه احد ونلاقي واحد شايل ايديه متقطعه وبيجري ده مين ده ده مصعب اللي اتقطع تحت الرايه وهو بيدافع عن النبي عليه الصلاه والسلام في احد ونلاقي يا اخواني في الله اخواني في الله اين علو الهمه في نصره دين الله اين علو الهمه في نشر دين الله الواحد لما بيشوف منظر سيدنا حرام بن ملحان وهو واقف في الاعراب بيدعو الى الله وبيكلم الناس عن ربنا مش هايب مش مكسوف الاخ مكسوف والاخت مكسوفه يا جماعه انزلوا كلموا الناس يا جماعه قولوا للشباب حاجه عن ربنا يا جماعه الناس هتلتزم على نفسها الناس عايزه ترجع تاني تسمع دين من اهل الدين الناس عايزة اللي يكلمها ويذكرها بالله لوجه الله يا جماعه انزلوا واتكلموا تلاقي يقول لك انا مكسوفه وفرد كسفوني وده انا مكسوفه وفرد كسف- كسفوكي يا اخوانا انه لم يتمعر وجهه من اجلي يا ابني يا بختك لو كسفوك عشان ربنا انت لو تستاهل انهم يكسفوك كان ربنا خلاهم يكسفوك بس يا ابني انت ما بتستاهلش احنا لو نستاهل ان احنا نتكسف في الدعوه كنا اتكسفنا ولكن يا جماعه احنا مقامنا اقل من هذا المقام العظيم مقام يتمعر وجهه من اجلي انه راح يكلم الناس عن ربنا فالناس كسفته فوشه احمر من الكسوف يا اخواني في الله كلمه عن ربنا بيقول لك مثل واحد مسافر ال- سينا فطول الطريق صحراء فماسك كيس آه، تمر وقاعد ياكل التمرايه ويرمي النقايه من الشباك ياكل التمرايه ويرمي النقايه من الشباك راح قعد هناك عشر سنين وهو راجع لقى الطريق كله نخل فبيقول للناس انا وانا جاي ما كانش فيه نخل مين اللي زرع النخل ده قالوا له انت قال لهم انا انا اللي زرعت النخل ده امتى قالوا له النقل اللي انت رميته المطر نزل رواه وبقى نخل الكلمة اللي انت هتقولها ده ايه ومستقل بيها الواحد او اللي انت هتقوليها لواحدة من النساء ربنا هيتعهدها في قلوبهم وهتبقى شجرة ايمان يا اخوانا نتكلم عن ربنا يا اخوانا علو الهمة فين عارفين يا شباب عارفين جفارة شي جفارة عارفينه شي يعني البرعم بلغة امريكا الجنوبية الجفارة ما انتوش عارفينه جفارة اللي صوره على التيشيرتات وعلى العربيات بتاعت الشباب وفي محلات كنت نازل القاهرة لقيت افتتاح محل كبير مكتوب عليه جفارة ده شاب من الشباب اعتنق الشيوعية اعتنق الش- الشيوعية ديت يعني بيقول لك لا اله والعياذ بالله بينكروا وجود الله يا- هو في انسان عقليته توصله لكده هو في انسان يعني لو جبنا واحد من الشيوعيين دول وقلنا له احنا جبنا قرد وادينا له آلة كاتبه قعد يخبط كده كده اما طلع لنا قصيده من الشعر الجاهلي هيقول لك يا عم انت مجنون ولا ايه تقول له امال الكون البديع المعجز المذهل ده جه ازاي تقول له يعني نروح جبل برج ايفل فنقول للناس المبنى المهول ده اتبنى ازاي فواحد يقول كان في جبل حديد هنا وحصل انفجار فجائي فالحديد اترتب وبقى برج ايفل هيقول ده انتوا مجانين هنقول له يا ابني امال الابداع اللي في كل حاجه في الكون ده ازاي جه سبحان الله العظيم هم يعني مخهم ايه جالوا مع كده جيفارا يا شباب اعتنق الشيوعيه ونذر حياته لنصرة الشيوعية الشيوعية يا إخواني عشان تقوم في العالم في القرن اللي فات ملايين اتقتلوا في الاتحاد السوفيتي ملايين اتقتلوا في المجر ملايين اتقتلوا في أوروبا الشرقية ملايين اتقتلوا في أمريكا الجنوبية والعالم عشان الشيوعية عشان المذهب الباطل يقوم أمال أنصار الإسلام امال انصار دين ربنا يضحوا عشان دين ربنا بايه جفاره نظر حياته للشيوعيه راح كوبا عمل ثوره هناك مسكوا الحكم قالوا له انت رئيس الجمهوريه يلا بقى عملك كل بالنجاح قال لهم جمهوريه ايه انا ماليش دعوه بالمراكز انا هعيش حياه تنشر الشيوعيه في الارض وجاب تلميذ من تلامذته اسمه فيدل كاسترو خلاه هو الرئيس لح... فيدل كاسترو هو الرئيس ولف جيفارا الارض يدعو للشيوعيه وهو بيعمل ثوره في بلد بعدها مش فاكر كولومبيا ولا بلد ايه قبض إيه، حصروه قتلوه مات في سبيل الشيوعيه ضحى بروحه في سبيل الشيوعيه قلت سبحان الله احنا لو لفينا الدنيا وسالنا شباب العالم جيفارا ما دينه هيقولوا دينه الشيوعيه اللي عاش عشانها ومات عشانها انا بقول لك دلوقتي انت يا ابني ما دينك ده سؤال من ثلاث اسئله هتتسالهم في اول ليله في القبر وهيتوقف عليهم مصيرك ما دينك يا ابني مش معناه انت كنت بتصلي بالصوم ولا لا معناها ايه الدين اللي انت عشت عشانه ايه الدين اللي انت نصرته ايه الدين اللي عشت عشانه ومت عشانه يا اخوانا اهل الباطل بيضحوا عشان الباطل احنا ما بنضحيش عشان ديننا احنا ما بنضحيش عشان الاسلام اخواني في الله احد الدعاء الى الله سافر وسط افريقيا عشان يدعو يعني احد اخواننا الشيخ امين الانصاري كان سافر برضه في افريقيا عشان يدعو فبيوريني صوره وهو هناك فواقف بيتصور في ظهر بركه كده في ظهره بركه مستنقع فلقيت التماسيح طالعه عليه من الظهر فبقول له يا عم ايه ده انت مش واخد بالك ان التماسيح في ظهرك ولا ايه؟ قال لي ما كنتش اعرف ده التماسيح كانت هتاكلني هو مش عارف افريقيا دي يا جماعه فيها اماكن خطر جدا جدا فالداعيه ده راح فلقى ال- البلد ديت مفيش كهرباء بقى من المغرب مفيش حاجه اسمها كهرباء في بلاد كتير جدا هناك الميه يعني ممكن تتشرب بطونها الناس عايشه في اكواخ بعض وملاريا ومستنقعات فالراجل قال بس بقى ده انا ايه انا اللي عملت اللي محدش عمله للاسلام وهو في القريه فوجئ بم- فوجئ بامراه بيضاء اللون زرقاء العين شقراء الشعر قال لهم ايه دي لا يمكن تكون افريقيه قالوا له دي امراه اوروبيه جت هنا من 30 سنه بقالها 30 سنة ضحت بشبابها وجمالها وفتن أوروبا وشهواتها وأموالها ضحت باوروبا اللي شبابنا بيموتوا في البحر المتوسط وهم بيحاولوا يدخلوها بطريقه غير شرعيه عشان اموالها وعشان متاحها ضحت بح... ضحت بكل حاجه وبقى لها 30 سنه عايشه وسط اهل القريه تشرب الميه اللي بطينها تعيش في الاكواخ عشان تدعو اهل القريه لدينها قلت سبحانك يا رب اذا كان جو... هذا جهد اهل الباطل لنصره الباطل فاين جهد اهل الحق لنصره الحق اخواني في الله السؤال اللي احنا لازم نساله لنفسنا بس بصدق احنا مصدقين ربنا يا جماعه احنا مصدقين ربنا ولا مش مصدقين ربنا احنا مصدقين ان في جنه ونار احنا مصدقين ان في جنه عرضها السماوات والارض اعدت احنا قاعدين بنتكلم دلوقتي والجنه جاهزه جاهزه ومعده بس مين اللي يسبق زي الصحابي اللي كان بيقاتل في معركه وايده اتخلعت بضرب السيف ما عدا حته جلده فضلت رابطه ايده بكتفه قاعد يقاتل بايده الثانيه ومفيش دراعه ده قاعد يطلع وينزل فقام حاطط دراعه على الارض وضغط عليه بقدمه وخلع حته الجلده ثم امسك يده والقاها وقال اسبقيني الى الجنه اسبقيني الى الجنه يا اخواني يا اخواني الكلام ده حقيقي يا اخواني الكلام ده هو اللي خلى الجيل ده يفتح نص العالم في 25 سنه يا اخواني الكلام ده واللي خلى الجيل ده يفتح من افغانستان بل من الصين لحد مضيق جبل طارق يا اخواني كانوا ابطال كانوا شايلين قضيه الدين بحق وحقيقي لما بتدبر في موقف البراء بن مالك وهو واقف قدام الحصن كده في غزوه اليمامه ولقى الحصن مقفول الحصن ده هو اللي بين الاسلام وبين دخوله المكان ده الحصن ده هو اللي بين الاسلام وبين اخضاع المرتدين قال للصحابه شيلوني على ترس كده على درع وارموني جوه ارميك جوه انت بتتكلم ازاي هو انت انت انت حاسبها زي ارموني هقاتلهم على الباب وافتح لكم الباب من جوه انا حاسس بالعاطفه اللي كانت في قلب البراء بن مالك انا حاسس بعاطفه ان مش ممكن حاجه تقف قدام الاسلام على جثتي ان الاسلام حاجز يقف قدام انتشاره في الارض لا يمكن لو الحاجز ده هو اللي بيني وبين الاسلام انا جسدي يبقى فداء بس الاسلام يتفتح ليه العاطفه الرهيبه دي تجاه الاسلام كثيرا ما يعني الواحد يفكر كده عارفين يا اخواني محل كنتاكي عارفين كنتاكي اه يا عم ما تترسمش عارفين كنتاكي احنا تعمل لي مش عارف كنتاكي هو ممكن نتفاهم انت اكلت فيه ولا لا انما عارفينه عارفينه عارفين كنتاكي عارفين كنتاكي انتشر في الارض ازاي يا شباب عارفين انتشر ازاي بالدعوة الى كنتاكي ان كنتاكي ناس اشتغلت في الدعوة في العالم كله ايه يا عم انت بتقول كلام مين اللي اشتغلوا في الدعوة الى كنتاكي كنتاكي كان محل بينش الدبان من على الفراخ واحد دخل كده قال لهم هاتوا لي اللي عندكم جابوا له فراخ مقرمشه وكولسلو ومش عارف شويه الحاجات اللي ايه شويه الحاجات اللي حواليها ديت فالراجل عجبه الوضع خرج حب الاكله فلما حبها بجد كلم كل اللي قابلهم عنها فالكل لما سمع عنها قال ايه اما اروح اكل تاني يوم تاني يوم كله راح ياكل اللي حب الاكل وخرج كلم كل الناس عنها بالطريقه دي انتشر كنتاكي في الارض الشاب اللي بيحب بنت ها آه وممكن البنت تكون يعني يعني بمقاييس الدنيا ما فيش فيها مزايا يعني يروح لوالدته يقول لها يا ماما يا ماما ده باب السمك فتح وهي نزلت منه يا ماما ده دي المفروض كانت تبقى حوريه في الجنه بس سبحان الله ربنا خلقها في الدنيا عشاني يابا لحد ما والدته تقول له يا ابني انا نفسي اشوفها انا نفسي اشوف لانه بيحبها عرف يقنع اللي قدامه بيها يا شباب الدعوه الى الله حب الحب يا جماعة اللي بيحب حد بيعرف يتكلم عنه لو قلت لأي حد مننا تعالى كلمنا الوقت على العربيات خدوا بالكم تعالى كلمنا على عربيات هيمسك الميكروفون كأنه بقاله 20 سنة بيدرس communication skills ويمسك الميكروفون ويكلمنا على ال full options والمش full options وال metallic واللي مش metallic وال power واللي مش power وهو ما عندوش عجلة أصلا بيركبها إنما لو قلت له تعالى كلمنا عن ربنا هيتذبذب ويتهز وخمس دقايق ما يقدرش يكمل ليه؟ لأن احنا حبينا الدنيا فعرفنا نتكلم عنها لو حبينا الدين كنا عرفنا نتكلم عنه عشان كده يا إخواني يعني في ختام هذه الكلمة عشان اخد الدكتور عبد الرحمن الصاوي بقى ايه يعني يشحن يشحذ عزائمنا تجاه نصر دين الله وتجاه الالتزام بطاعه الله علو الهمه ده اكبر نعمه في الحياه يا جماعه علو الهمه ده أك... ما تفاضل اهل الدنيا والاخره الا بعلو الهمه اللي طلع الاول على الدفعه واللي سقط الفرق بينهم علو الهمه طبعا برزق الله وقدر الله القوام واللي نايم ورايح على الفجر الفرق بينهم علو الهمه علو الهمه ده نعمه عظيمه يا اخواني علو الهمة ده نعمة من أعظم النعم وأخطر النعم عشان كده احنا عايزين نقف مع نفسنا هنعمل ايه يا اخواني إيه إيه انا بتخيل ودي مسؤوليه في رقبتكم امام الله مسؤوليه في رقبتكم الدعوه الى الله يا جماعه ما ينفعش ما ينفعش الدين يبقى واحد ماسك ميكروفون بيتكلم وناس بتسمع يا اخواني ما ينفعش انت مسلم اذا انت داعيه طب انا داعيه اعمل ايه ما بعرفش اقعد على منبر ومين قال لك ان مطلوب تطلع على منبر ومين قال لك ان الدعوه هي بس اللي قاعد ماسك ميكروفون على منبر دعوه المنبر ده عايز واحد عنده علم وواحد عنده انما يا ابني انزلوا للناس يا جماعه كلموا الناس عن ربنا يا اخواني هاتوا سيديهات اثرت فيكم والتزمتوا بسببها من على النت وانسخوها وادوها للناس يا جماعه اي كلمه والله العظيم كلمه بتقلب حياه انسان قولها ومالكش دعوه وربنا هيتعهدها بتخيل يا اخواني لو كان النبي عليه الصلاه والسلام بدل ما يطلع بقى على جبل الصفا ويصرخ في اهل مكه توبوا بقى واسلموا والكلام ده وينزل للناس طب ما كان في حل تاني وبسيط وهيجنبنا المشاكل الرهيبه اللي حصلت بسبب طلعه النبي على جبل الصفا لان بسبب طلعه النبي على جبل الصفا بدانا الدعوه الجهريه والم... والمقاتل اللي اتعملت للصحابه وقتل سميه وغطس وش عمار في الميه وسحل بلال على الصحراء ورجليه مربوطه في خيل على الصحراء الملتهبه وكوي راس خباب بالسيف ال... وهو يعني بيلتهب نارا كل ده كان بسبب طلعه النبي على جبل الصفا اللي هو خلاص نزلنا للناس طب ما كان في طريقه تانية يا شباب وجميله جدا وانا بالتالي انتوا هتوفوني عليها النبي عليه الصلاه والسلام كان يجيب ورقه كبيره كده ويكتب عليها يدعوكم محمد بن عبد الله الى حضور الدرس الاسبوعي في دار الارقم ابن ابي الارقم كل يوم خميس بعد صلاه العشاء ويقوم معلقها على الكعبه يا ترى الحركه البطوليه دي كانوا عملوا ايه ها واحد هيقول لي كانوا حرقوا الورقه فورا واحد هيقول لي الورقه ده كانوا قتلوا الصحابه واحد يقول لي ده كانوا ولعوا في دار الارقم عارفين كانوا عملوا ايه ولا حاجه كانوا قالوا الف حمد وشكر ليك يا رب ليه ده منى عين اهل الباطل ان يبقى الدعوه الى الله قاعدين في مسجد ده اسمها دعوة اللي احنا بنعمله ده اسمه دعوة الراغبين يعني ناس بتحب الدين وجاية تسمع ربنا كل واحد منكم وراه دراسة ووراه اشغال ووراه اسرة ووراه مسؤوليات ومع ذلك حبه لربنا باذن الله والله حاسبكم مخليه قاعد ومضحي عشان يسمع ربنا انما دعوة غير الراغبين اللي قاعد على قهوة الوقت بقى مين اللي يوصل له اللي قاعد قدام Showtime الوقت اللي قاعد قدام ميلودي اللي قاعد قدام روتانا اللي قاعد دلوقتي قدام برامج تعليم جاز وراب و metal وروك اللي قاعد قدام موقع من النص مليون موقع اباحي ده هتعمل معاه ايه هو منى عينه ان الدعوه تبقى اللي احنا بنعمله دلوقتي بس الدعوه في المسجد وخلصت ما ننزلش للناس ف يعني اخ بقول له تخيل يا حبيبي لو كان النبي عمل الورقه دي كان عملوا ايه قال لي كانوا قطعوا البنر على طول قلت له بنر ايه يا ابني ده كانوا جابوا بانر تاني جنبه شيك قوي وكتبوا عليه ويدعوكم ابو جهل وابو لهب لحضور الحفل الغناء الراقص الماجن كل يوم خميس بعد صلاة العشاء حتى الفجر آه ولا واحد كان راح دار الارقم والكل كان تا- ما ده اللي عملوا اول ما طلع قناة الناس حصل ايه يا نهار ابيض الشوارع مشغلاها والمحلات مشغلاها واللي مش ما, ما عندوش تلفزيون اشترى تلفزيون عشان يشغلها بس يا حبيبي وانت تتعب قلبك ليه 3 4 مليار نعمل بهم شويه قنوات محترمه ها كل الناس قامت وقع على القنوات الثانيه واللي فضل قدام القنوات الاسلاميه ها الاخ فلان والاخت فلانه ولا الموضوع خ... هو مش تعبان هو مبسوط هو خلاكوا كلكم في مكان كده وسيبوا الواقع بقى زي ما هو يا اخواني في الله النبي عليه الصلاه والسلام يعلم ان الطريق للدعوه هو النزول للناس عشان كده النبي نزل ووقف على جبل الصفا ونم الناس وهتف بيهم وهو عارف تمن ده كويس بس عارف ان مفيش بديل عشان كده يا شباب عشان كده ورقه بن نوفل انتوا فاكرين اصل انتوا فاكرين في ناس كتير فاكره ان التعذيب بتاع المرحله الجهريه كان بسبب ان النبي قال عليهم كفار يا جماعه ده كلام وهمي مش بسبب كده طب ما ورقه بن نوفل كان بيقول عليهم كفار ما عذبوش ليه لانه ما نزلش للناس طب ما زيد بن عمرو بن نفيل كان بيسند ظهره للكعبه ويقول لهم انتم كفار ولستم على مله ابراهيم طب ليه ما قتلوش لانه ما نزلش للناس انما النبي عليه الصلاه والسلام يا اخواني يا احبابي في الله النبي عليه الصلاه والسلام يا جماعه كان بيبذل مجهود في النزول للناس قاتل احد الصحابه بيقول لك رايت رسول الله وروايات كثيره رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الخيام في منى قاعد يجري من خيمه لخيمه وهو يقول من يؤويني حتى ابلغ كلام ربي فان قريشا منعتني ان ابلغ كلام ربي قولوا لا اله الا الله تفلحوا ووراءه رجل تقض وجنتاه لونه محمر وابيض وجميل كده ابو لهب اسمه ابو لهب عشان كان شكله كان شكله محمر مش عشان كان شكله وحش او عشان النار كان اصل اهل الباطل ما تفتكروش ان هو لازم ابو حواجب مقلوبه بتاع افلام ال- افلام السيره ده لا ده من كماله سموه ابو لهب ووراءه رجل تقض وجنتاه له غديرتان احول وهو يقذفه بالحجاره حتى ادمى ساقيه وقدميه وعرقوبيه وهو يقول لا تصدقوه انه كذاب ورسول الله لا يلتفت لا يلتفت لا يلتفت ولا هم اللي شتم ولا هم اللي قال صحابي تاني بيقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الاقوام في منى فمنهم من يحفو في وجهه التراب فاكرين النبي كان بينزل للناس يقولوا اهلا وسهلا اهلا فمنهم من يحفو في وجهه التراب ومنهم من يسبه سبا شديدا ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت مكمل في الطريق النبي عليه الصلاه والسلام يا جماعه كان بينزل للناس بجهد قاتل لان النبي كان يعلم ان الطريق هي نزول الناس واهل الباطل وراه ولا همه لما اطرد من مكه سنه 10 مكيه فجاه بره طب بره ايه طب اروح اجيب من بيتي حتى دابه اركبها بره خلاص النبي عليه الصلاه والسلام راح الطائف يا جماعه راح الطائف على رجليه مش اختيارا كده بس النبي خرج مطرود من مكه عليه الصلاه والسلام كان في استاذ في الجامعه في السعوديه بقول له عايز اعمل رحله من مكه للطائف ن- باتوبيسات مش رجلين ولكن نقفل التكييف قال لي يبقى عايزين ثلاث عربيات اسعاف ورانا عشان اللي يموت الاسعاف ياخده ده ده اتوبيس من غير تكييف ما بالك النبي عليه الصلاه والسلام 90 كيلو على رجليه 90 كيلو يا اخواني كلام مش هزار يعني مش من اسكندريه ل... ل... لا 90 كيلو على رجليه في الطريق قابل 27 قبيله كل قبيله يدخل يدعوها الى الله ترفض النبي عليه الصلاه والسلام يدخل على اللي بعدها ال 27 رفضوه دخل على الطائف تسعة ايام يلف على البيوت ويلف على النوادي النوادي اللي هي زي القهاوي الوقتي والنوادي والتجمعات بتاعه الناس والمجالس بتاعه الناس وآلية القوم يلف على النوادي في الاخر مش عارفين يطردوه ازاي جابوا الاطفال والصبا- والس- والعبيد كل واحد مسك كبشه حجاره وطلعوا يجروا ورا النبي عليه الصلاه والسلام في مشهد لو اتصور من فوق كان خلع قلب الأمة النبي عليه الصلاة والسلام خارج وكلهم وراه بيقذفوه بالحجارة لحد ما قدموا قدميه النبي عليه الصلاة والسلام وهو خارج تخيلوا لو النبي بدل ما يرجع من الطائف في المنظر الرهيب ده بدل ما يرجع من الطائف على مكة رجع من الطائف على ساحات الجامعة بتاعتنا رجع من الطائف على البلاجات بتاعتنا في الصيف أو بلاجات الساحل الشمالي أو الديسكوهات اللي في, في مكان الفلاني او المكان رجع من الطائف فتح النت بتاعنا وشاف المواقع رجع من الطائف فتح القنوات بتاعتنا وشاف قناه كذا وقناه كذا رجع من الطائف شاف البنوك الربويه في كل شارع رجع من الطائف شاف الكوافيرات الحريمي في كل شارع رجع من الطائف شاف ثياب النساء بتوعنا رجع من الطائف تخيل لو النبي رجع من الطائف كلنا جرينا عليه يا رسول الله يا حبيب الله عليك الصلاه والسلام الحق يا رسول الله ده شتموك في امريكا ده عملوا فيلم بيسيء اليك في امريكا النبي عليه الصلاه والسلام واحنا بنكلمه بنقول له الحق يا رسول الله جنبه اعلان سينما كبير كده بيبص عليه لقى واحد اه مركب دقن كبيره كده زي دقن النبي عليه الصلاه والسلام ولابس غطاء راس زي النبي عليه الصلاه والسلام ولابس قميص ابيض جلابيه بيضاء زي النبي عليه الصلاه والسلام وكاتب جنبه الارهابي النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه ده ده ده فيلم مين اللي عامله ناس مننا يعني انتوا بتتكلموا على الفيلم بتاع امريكا وما بتتكلموش على هنا يا اخوانا متى تجرؤوا على رسول الله لما احنا الاول اتجرأنا عليه لما احنا شفنا ربنا بيعصى وسكتنا لما احنا شفنا حرمات ربنا بتنتهك وسكتنا لما احنا شفنا ديننا بيطعن فيه وسكتنا اخواني في الله امانه في رقابتكم انتوا هتتسالوا عن عن شريعه ربنا زي ما هتتسالوا عن الصلاه والصوم اخواني في الله اخواني في الله مش ديان قال محمد ما تخلف بنات عايزين نقول محمد عليه الصلاه والسلام حي وخلف رجاله هيطبقوا شرع ربنا وهيلتزموا بدين ربنا اخواني في الله لو واحد منكم خرج من المسجد دلوقتي لقى واحد حاطط مصحف على الارض وبيدوس عليه بقدمه مش هيسكت دلوقتي حرمات ربنا بيتداس عليها شريعه ربنا بيتداس عليها عايزين نوقظ الناس عايزين نفوق الناس عايزين ندعو الى الى الله عايزين يا جماعه ما بتعرفوش تتكلموا على ربنا يا شباب تعرفوش تنزلوا انت في شغلك وانت في دراستك وانت في سكشنك وانت في كليتك وانت في محاضرتك وانت في تجارتك وانت في السوق وانت تعرفوش يا جماعه كلنا نتعاهد على الدعوه الى الله جماعه الموضوع في غايه البساطه والله العظيم شباب أمة محمد بيموت على إيه دلوقتي؟ اللي بيقولوا له قول لا إله إلا الله عند الموت قال لهم هتنفعني بإيه وأنا عمري ما سجدت ولا سجدة واحدة اللي بيقولوا له قول لا إله إلا الله عند الموت قال لهم هعمل بها إيه وأنا عمري ما سبت معصية إلا وعصيته بيها الشاب اللي هو بيموت قالوا له قول لا إله إلا الله قال لهم هاتوا لي فلانة حبيبته اللي بيحبها قالوا له قول لا إله إلا الله قال لهم هاتوا لي فلانة جابوا له حبيبته قعدت قدامه مسك إيدها وقال لها بحبك ومات فاكتر لحظة كان محتاج انه يقول بحبك يا رب فاكتر لحظة كان محتاج ان قلبه يبقى مع ربنا فيها شبابنا بيموتوا على ايه يا جماعة شبابنا بيموتوا على ايه دكتور عبد الرحمن ها أه؟ ويعني هو يعني هياخد الكلمة مني وانا اسف ان انا اطلت عليه ولكن يعني يعني موضوع له الهمة موضوع مدمي للقلب يا جماعة والله العظيم الواحد قلبه بيدمى وبيلف في جامعات مصر مع اخواني ومشايخ من الدعاء الى الله وبنقول للصحابه سيبوا المعاصي الواحد بيحس انه مخنوق احنا لسه هنا احنا لسه بنقول للشباب سيبوا المعاصي المفروض ان احنا نقول لهم قوموا انصروا دين الله قوموا يا رجاله الاسلام قوموا يا دم قلب الاسلام قوموا يا اغلى ثروه للاسلام في الارض قوموا يا طاقة الإسلام قوموا قوموا انصروا دينكم قوموا عيشوا عشان دينكم قوموا واعلوا وارتفعوا عشان نصرة الإسلام دكتور عبد الرحمن صالح كان في بلد من البلاد قالوا له ام ابنها مات قبل امتحانات الليسانس بشهر راح يعزيها دخل لها المراه صابره والله حسيبها ولقى اصحابه قاعدين منهارين من البكاء على جنب دخل يعزيهم بداوا يفتحوا له قلبهم ويقولوا له صاحبهم مات ازاي قالوا له احنا كنا سهرانين قبل امتحانات الليسانس بشهر بنذاكر في نص الليل واحد اقترح نجيب فيلم من النص مليون موقع اباحي اللي على شبكه النت اللي الصين الشيوعيه منعتهم وقالت بتدمر الانتاج واحنا لسه فاتحينهم هنا جابوا الفيلم اتفرجوا عليه صاحبهم شهوته ثارب دخل الخلاء ليقع في العادة المسمومة في العادة السيئة عشر دقايق تلت ساعة نص ساعة يعني ما خرجش نادوا عليه ما ردش خبطوا عليه ما فتحش كسروا الباب دخلوا لقوا صاحبهم ميت واخر حاجة قابل بها ربنا هذه العادة السيئة اخر حاجة قابل بها ربنا هذا الفيلم اللي اتفرج عليه من المواقع الاباحية شاب كنت واقف معاه بوعظه شاب بيشرب مخدرات واقف مع فتاه ما بيصليش بوعظه ما رضاش ينتصح بعد 72 ساعه مات مات في overdose وهو مع اصحابه على الطريق لما عرفوا انه مات في جرعه مخدرات زايده رموه على الطريق وطلعوا يجروا الشباب اللي بيموت على جرعات مخدرات الشباب اللي بيموت قدام المواقع الاباحيه الشباب اللي بيموت وهو بيقع في العاده السيئه في هذه العاده السريه الشباب اللي بيموت على معصيه ربنا الشباب اللي بيموت على الساحل الشمالي اللي مات والعربية بتاعته طارت اتطبقت حواليه في الحادثة بقت كرة صفيح قعدوا ثلاث ساعات ينشروا بالمنشار عشان يطلعوه ثلاث ساعات وهو بيصرخ من جوه مات قبل ما يطلعوه الله يرحمه هو بيصرخ من جوه وبيقول انا مش عايز اموت كده مش عايز اموت كده سبحان الله طب لما انت مش عايز تموت كده عشت كده ليه شبابنا بيموتوا زي اللي بيموتوا ما بيشربوا الخمور يا جماعه قدام بوابه اتنين مارينا بوابه اتنين في مارينا واتنين شباب طيارين طلقه وشنطة العربية كلها زجاجات خمور يعملوا حادثة قدام بوابة اتنين ماتوا الله يرحمهم فورا وزجاجات الخمر تنصرت في كل مكان دمهم جري على الطريق جنب الخمور الاتنين غطوا عليهم بغطاء والاتنين بيسيروا جنب بعض شبابنا بيموت على ايه في ظل غياب شريعة ربنا شبابنا بيموت على ايه في ظل انتشار الشهوات يا جماعة ما ينفعش نسكت ما ينفعش تبقى بتزعم انك بتحب ربنا وتشوف كل المعاصي دي وانت ساكت ما ينفعش تزعم انك بتحب الاسلام وتشوف الشباب عاد عندهم كل الشبهات دي وعاد عندهم البعد ده يا جماعه الشباب الوقت عايز حد ياخد بايده الشاب الوقت عامل زي واحد بيغرق في مستنقع وانت واقف على قدام البير انت بتغرق انت هتروح في 60 مصيبه يا عم انا عارف اني بغرق يا عم انت بت... يا عم مديلي ايدك مدوا ايدكم للناس انتوا دخلتوا بيت ربنا وعارفين طريق ربنا وسمعتوا عن ربنا وعارفين الطريق مدوا ايدكم للناس ما انتش فاكر كلمتين سمعتهم في درس الليله اخرج قولهم لاي حد يا اخوانا مدوا ايدكم لخلق الله يا جماعه ده ديننا انا مش بكلمك على انا بكلمك على دينك على الإسلام قال الحسن البصري يؤتى بالإسلام يوم القيامة فيقول يا رب هذا نصرني ويا رب هذا خذلني حتى إذا جيء بعمر بن الخطاب قال الإسلام يا رب كنت غريبا حتى أسلم عمر مين فيكم اللي هيزيل غربة الإسلام وسط أصحابه اللي هيزيل غربة الإسلام في شغله اللي هيزيل غربة الإسلام في بيته وعيلته اللي هيزيل غربة الإسلام في شرعه اللي هيزيل غربة الإسلام في كليته ودفعته مين فيكم لا ينصر دين ربنا ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز ربنا يسددكم وربنا يفتح عليكم وربنا يبارك فيكم يعني وعايز دكتور عبد الرحمن يعني يعني يتحفنا كده عشان معلش يا اخواني معلش يا حبيب قلبي لا الناس انا عايز دكتور عبد الرحمن كده يتحفنا يا اخواني عشان بعد كده نرفع ايدينا وندعي ربنا سبحانه وتعالى لعل ربنا يستجيب